أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد أحد غيرك شيئا النهاردة عايزين ندي روشتة في أول الطريق إيه هي الخطوات الأولى في بداية التزام أي حد لو أنا عايز أخد الطريق من الأول إيه الخطوات اللي أنا أبتدي أخدها علشان خاطر أمشي في الطريق ده صح وما أقعش أول شيء إن يكون عندك ابتداء عزيمة وعندك رغبة والرغبة دي في بقى طاقة كده من جواك المطلوب انها تبقى طاقة متجددة عشان تعرف تتحرك اول شيء ان انا يبقى عندي الرغبة انا لازم اتغير لازم اتغير الموضوع ده تلح بيه كده على نفسك انا ما ينفعش اعيش كده لغاية امتى هعيش كده انا لازم اخد طريقي لربنا انا ما اتخلقتش عشان اكون انسان وحش انا ليه ارضى اني اسقط من عين ربنا سبحانه وتعالى انا ليه ارضى انه ممكن يبقى يجتمع علي عذاب الآخرة عذاب في القبر وعذاب في النار وأهوال في الحشر وأهوال يوم القيامة ليه أرضى بده؟ أنا مش عايز أموت زي فلان أنا نفسي الأمر يبقى يختلف بيني وبين ربنا إحساسك ده ورغبتك دي لو صادقة يبتدي الموضوع يتغير خالص يبقى هو ده الشبر الأولاني اللي انت هتاخده من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا تبقى هي دي الخطوة الأولى كأننا عايزين نقول في أول خطوة في الطريق ألح على نفسك برغبتك يعني تقعد تكلم نفسك كل شوية تقول أنا مش هبقى كده حتى وانت لسه بتعمل ذنوب ومعاصي بس أنا ما اتخلقش إن أنا أبقى كده أنا لازم هتغير في يوم من الأيام أكيد هتغير بس المطلوب إن أنت ما تسوفش قوي عشان نفسك ما تجيش في وقت من الأوقات وتقول ده هو إيه بتاع كلامه خلاص لا الرغبة دي كل شوية بتجددها أحد الشباب كان من عيلة طيبة جدا وناس ملتزمين وكويسين ويعرفوا ربنا يعني الولد زي أي حد بيجي في سن المراهقة والشباب وبتاع ويبتدي بقى أنا عايز أعيش نفسي وأنا محدش حاسس بيا والمعاني دي فبدأ يمشي في سكة الانحراف والموضوع معروف بقى البنات و و و ويشرب سجاير ويعمل مش عارف ايه ويسوي ايه ويخش على النت يعمل كذا وكذا وكذا الامور مشيت بالشكل ده مفتاح النجاة بالنسبة له عرف يطلع من الموضوع ده بإيه كان دايما هو وهو كده اصحابه اللي بيقولوا يقول لك كان يقول لهم بس انا على فكرة انا ابويا راجل طيب وامي ست طيبة والسكة دي مش سكتي يضحكوا ويسخروا منه ويقولوا له يا, يا فلان انت شايف انت بتعمل ايه يقول لهم بس صدقوني انا ه... انا مش هبقى كده الرغبة دي بدأت تظهر في لحظات معينة بشكل اقوى فبدأ ياخد قرار يبتدي يدخل في موضوع فربنا يبتلى ببلاء معين كده فاتهز شوية خد قرار مرة واحدة هيطلع يعمل عمره في رمضان لوحده كده فعلا ربنا من عليه وطلع عمل عمره في رمضان هناك قال لهم انا هقعد لغايه الحج عمل كده برضه بصوا بقى يعني ايه بدات الق... الخطوات اهي رجع شخص تاني انسان تاني خالص نهائي بس انا بقول اهو ان الدرس المستفاد من قصته ايه ان هو كان بيقول انا لازم اتغير انا مش هبقى كده انا لم اخلق لهذا ربنا ما يمنش عليا بنعمه الاسلام ويمن عليا باب طيب وام طيبه وانا ببقى كده في الاخر خالص ربنا ما يستحقش مني ده فخد الطريق يبقى اول خطوه في الطريق اوعى تستسلم اوعى تيأس من نفسك اوعى لا تيأس ابدا لان في رب رحيم المعاني دي اوعى تحت اي ظرف من الظروف تتبدد حتى ولو عملت ذنوب من هنا لغايه السماء دايما يبقى جواك حاجه بتقول لك مش هتبقى كده فهتبتدي تتغير مطلوب بقى ان انت تعمل ايه تحط قدام عينيك حاجات كتير تزقك عشان تتغير فعلا فواحد ممكن يجي ويبقى مفتاحه انه يحس بمدى كرم ربنا عليه يستشعره ازاي ده يقول لك شوف ربنا الحمد لله لغاية دلوقتي موقفني على رجليا وفي ناس اللي حصل لها كذا وحصل لها كذا والناس اللي ابتليت والناس اللي ضاعت والناس والحمد لله انا لسه على رجليا هو انا يعني ايه يعني عند ربنا ده ربنا حليم قوي واحد من الشباب بيحكي لي بيقول لي كنا قاعدين وخمره وقاعدين في مالها ليلي بنقول بالظبط كده بيعمل زي اللي انا بعمله بالظبط بنات بنات سهر سهر شرب شرب كل حاجه ده في النص راح جاي مستأذن قال لهم أنا دروخت قوي بقى النهارده كده كفايه مش عارف اسوق مش عارف ايه طب استاذن عربيه اتقلبت مات هم بقى الشباب لما جم كلموا طب ي- معلش يعني احنا نفرق عنه ايه ما هو ميت كان تحت تاثير الخمره قلت لهم هو كده عدى الح- الخطوط الحمراء عشان كده اتقص بدري وانت تلحق يمكن لاي واحد منهم عمل قد كده ما كانش يلتفت اليه واحد مش عارف غلبان ماشي كده راح مديله صدقه ولا مش عارف بر بامه في كلمه كويسه ولا عمل له اي عمل خير هو ده بس بس المخزون ده ممكن في لحظه عفوا قد نفد رصيدكم ممكن المخزون ده كله يروح الرصيد اللي انت عامله اللي موقفك شويه ده اللي بيخلي فيه رحمات بتتنزل عليك ممكن تبقى توصل لمرحله تبقى بلاك خالص بقى اسود تماما فده بيتقص فبيبتدي بقى يقول لك لا يا عم انا اروح لربنا برجليا احسن لي فيفوق وده بتبقى بدايه هدايه ناس كتير مش شرط انه هو بس كده هما بيقولوا الخوف اقرب سائق الى الله يعني اكتر حاجه احنا كده كبشر يعني لما بتتحط فوقيك صوت كده قدامك كرباج فلا خليني كويس وامشي امشي عدل في واحد تاني ممكن يخش من حتة تانية خالص زي كده ان هو يستشعر بقى النعمة بس بشكل اخر ربنا يفيض عليه بالرزق ويفيض عليه يقول لك الحمد لله اموري والله كلها ميسره بفضل الله علينا انا مش كويس قوي يعني بس ربنا من عليا وانا في سن صغير اهو واتجوزت وربنا من عليا بشغلانه كويسه ولما آه، دخلت في مشروع الحمد لله الحمد لله ربنا بيفيض عليا معايا فلوس تقضيني والحمد لله عشتي عيشه مستريحه فيعني الخير ده كله كده نازل وانا يعني اللي منفض مفيش اي شكر لنعم ربنا دي عليا فممكن استشعاره قد ايه ربنا منعم عليه وقد ايه ربنا خيره عليه يحرك قلبه شويه فيقول لك ربنا ما يستحقش مني ده فيتحرك فيبتدي بقى ايه احساسه احساسه ده يخليه يحب ربنا اكتر يتقرب له اكتر واحد تاني ممكن تبقى دخلته انه يبتدي احساسه انه ان ربنا سبحانه وتعالى جميل قوي يعني محبته بس من دخله تانية مش احساسه بالنعمه هو يبتدي كده الدخله بتاعته ان في موعظه ما او حدث ما او اي حاجه تدخل قلبه فتنادي الفطره اللي جواه فتلاقيه بدا ي- يتحرك وعجلت اليك ربي لترضى يتحرك لربنا لانه حاسس حس المعنى قوي حس بقى لما تيجي تقول له مثلا ده ربنا بيبسط يده لك يعني ربنا مدد لك ايده ولله المثل الاعلى يعني ينفع ترفضها ففي واحد يسمع الكلمه دي جسمه يقشعر يقول لك لا طبعا تقول له طب ما بتتوبش ليه فيبتدي يقول لك اه والله ده انا متغافل قوي و... وده مش حق ربنا عليا ابدا واحد تاني يسمع الكلام ده ولا ياثر فيه يعني ما تفرقش بقى هو اه طبعا ما قلتش حاجه بس يعني معلش م- مش حاسس مش واصل لي فبتختلف واحد دخلته بتبقى حياء من الله بيستحي من ربنا سبحانه وتعالى يحس ان ربنا شايفه وهو بيعمل العمل ده فيستحي عارفين قصه اصحاب الغار واحد منهم اللي راود امراه دخلت عليه واستاذنه فقال لها خلاص لو عايزه المال مكنيني من نفسك وخلاص بقى خلاص على ال- وضع الزنا قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه اتق الله عشان هنا في اللحظه دي نادت حته جواه حلوه انه ربنا راح قايم وسابها مش اي حد طبعا يعمل الكلام ده عمل عظيم وكبير عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادخره له فكان سبب في تفريج الكربة اللي كانوا هم فيها الإحساس ده لو وصلت الم- المعنى ده يوصل للقلب يبتدي يغير حاجات كتير جواك واحد من الشباب كان بيقول إن هو كان مدمن سهر ومخدرات وبنات بتاع كل حاجة يعني بص الدخلة كانت إزاي بقى يقول لك في يوم من الأيام قدرا كده دخلت في دماغي مسكت شريط كان بيتكلم في وصف الجنة والنار ممكن آلاف يمر عليهم نفس الموقف وما يحصلش منه حاجة ويسمع الكلام وبرضه إيه يبقى تأثير لحظي في لحظتها يقول لك يا ممكن يبكي ساعة ما يعمل قوي ربنا يسترها والله ساعتها وبتاع وخلاص يعيش الدوامة من تاني فبيقول الحمد لله أنا دلوقتي كل ما تدعوني نفسي للماضي بقيت أفتكر على طول جنة الخلد لدرجة ان انا بقيت اشوفها في منامي واحلامي يعني بصوا الدخلة هو كده بقى ال- ال- الهداية لما بتأتي سبحان الله فأول ما بدأ حاجة ممكن تعدي على أي حد وما تفرقش معاه لكن لما بدأ يسمع الكلام ده بدأ يتخيل الجنة ويعيش جواها فبقت هي دي متعته بيقول لغاية ما بدأت أشوفها في أحلامي بيقول أنا حاسس أني بقيت عايش فيها من ساعة ما ربنا كرمني بنعمة الالتزام بيقول له أما بقى لو سهيت حبتين وخدتني الدنيا فذكر النار بيشيبني وبالذات لما أجي أسمع الآيات دي الآيات دي على طول بتفوقني إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقا الآيات بتاعت سورة النبأ والآيات ممكن تكون بتتسمع في الصلوات كتير بس برضه جهنم مرصاد ترصده عارفة مين اللي هيخشها وعارفة كويس مدى العذاب اللي هيناله اللي هيلقى فيها فكأنها ليها ذراعات كده تاخده تشده مرصود محطوط تحت المجهر محطوط تحت الميكروسكوب بتاع جهنم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مستقر هيرجعوا لها الطغيان ده وهي فيها هي نفسها جهنم فيها الفوران بتاعها ده فبتفور زي ما هو كان طاغية كده وبيفور الطغيان ده كان بيحصل امتى لما كان بيعيش للدنيا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى لما كان بيستغنى عن ربنا لما كانش بيفكر في ربنا لما كان بيؤثر الحياة الدنيا فبالتالي لما الآيات دي بيقول لما بقيت أسمعها بقت تعمل معايا تأثير مختلف خالص فأسباب الهداية مختلفة بس أول خطوة إن هي إيه بقى لا أنا لازم أتغير إلحاحك على نفسك بالمعنى ده يفتح الطريق بقى طيب أنا عايز بقى أمشي في الطريق أبتدي بإيه أنصحك أول حاجة تدمنها من الأعمال الاستغفار تلاقوا الآيات تقول إيه فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفار يفتح الايه وحتى بعدها ثم دي ثم دي العلماء بيقولوا ايه للطلاق شويه يعني محتاج تاخد لك فتره في الاول خالص ايه فتره كتير قوي تقعد شغلتك الاساسيه تستغفر قول لي اشمعنى يعني قلت لي استغفار وما قلتليش مثلا الصلاه وما قلتليش مثلا اي عمل تاني من اعمال بر ما قلتليش مثلا ابتديها كده واعمل لك عمره كويسه ولا اعمل لك صدقه طيبه ولا اي حاجه من الاعمال الاخرى اشمعنى الاستغفار اقول لك علشان خاطر الموضوع كله كله على موضوع القلب قلبك ده لأن القلب ده مستودع الإيمان القلب ده هو المخزن للإيمان اللي بيحركك والقلب ده هو الموضوع كله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد فلو قلبك صلح الباقي كله هينصلح إنما لو قلبك فاسد وبدأت تعمل أعمال هتلاقي الأعمال دي نفسها تأثيرها مش هو التأثير المطلوب فهتدخل بقى تقول لي الصلاة ما فيهاش خشوع وهتيجي تقول لي الذكر بيتقال كده باللسان وخلاص ومش حاسس مش حاسس هتبقى الكلمة دي على طول فليه بقى عشان كده أنا عايز أبتدي معاك من الأول خالص أطهر لك قلبك أشيل الصدى اللي على القلب ده ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء القلب بقى يبقى عامل زي السفنجة ويشرب ده كله تسيب المعاصي دي والفتن دي تسيب جواه نقط سودة فتنة امرأة واحد كان مصاحب واحدة حبها جدا اتعلق بيها جدا مش قادر يستغنى عنها فتبتدي بقى تعلقه بيها ده ما كانش هو التعلق المطلوب لأنه فتح عليه أبواب معاصي كتير فبدأ بقى يبص لها ويبص لها ويمسك إيديها ويمشي بقى في السكة دي فبدأ الكلام ده يعمل إيه؟ أدي إيه؟ أشربها هو القلب شرب الفتنة فتنة النساء فتنة المرأة دي فيبتدي إيه؟ تنكت جوه قلبه نكت سودة وهو مش داري وهو في الغفلة نفس القصة فتنة مال فتنة شهرة فتنة كرسي فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة واحنا في زمن الفتن كل حاجة حواليك بتفتن الأولاد فتنة الزوجة فتنة فما بالك بقى إذا كانت الحاجات دي ده ده الحلال فما بالك بقى بالحرام تعمل إيه فالمهم ينكت في القلب نكت سوداء يحصل إيه بقى القلب يسود يبقى عليه حاجة كده اسمها الران كلمة الفتنة مش دايما تكون شيء سيء فتنة يعني حاجة عارف لما يجي يقول لك حاجة بتلهيك عارف لما يجي يقول لك واحدة جمالها فاتن يعني ايه جمالها فاتن يعني يأخذ بعين الناس يشدك يعني حاجة بتشدك ايه اللي بيشدك هنا فالزوجة ممكن تلاقيها بتشدك للدنيا لأنه في متطلبات والأولاد بتشد حتى لو هم ما بيطلبوش بس انت وراك حاجات متطلبات قد كده لازم تع- تأديها فتقطع بينك وبين ربنا لكن لو أمورك إن صلحت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى إذا أصلح الله ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين العباد تلاقي الأمور اتيسرت ما بقتش مشكلة تلاقي الأمور كلها اتيسرت معاك مثلا متطلباتهم دي جت لوحدها كده الحمد لله الرزق موجود والحاجة معمولة فما خدتش منك وقت في واحد بقى يقعد شايل الهم هيعمل إيه ويودي إيه ويروح فين وهكذا ممكن تبقى مش بس في الرزق ولد من الأولاد يطلع مش صالح ما يبقاش مشكلة ده ي- ينكد على أهله طول عمرهم وهكذا الزوجة مش مستقيمة الحال طول الوقت آه، طباعها فيها مشاكل فكل دي فتن كل دي مشاكل فتفتح عليه بقى ايه تفتح عليه ابواب معاصي يبتدي بقى هو يمد ايديه او يبتدي بقى يفرط في صلوات يفرط في اشياء المهم إيه؟ يلبي رغبات الناس دي فهتبقى فتنه يبتدي القلب يحصل له مرحله الايه الران ايه الران ده بقى قفل يتحط عليه طبقة سودة هو ده اللي بيتسمى طبع القلب طبع على القلب بغلاف اسود يقول لك ايه وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليه مفيش بقى فمفيش ايمان محطوط الطبقة السودة دي قافلة فكل ما يجي خير يضرب في عازل كل ما ي- يجي يبقى في حاجة المفروض دي تأثر في أي حد تلاقي دول كلهم أ- الناس قاعدة وده قلبه مقفول الناس قاعدة بتبكي والناس قاعدة بتعمل يروح قبر يقف والناس كلها متأثرة بالحادثة وهو واقف ولا في أي حاجة ويخرج يشرب له سيجارتين ويعمل له بتاعه ويقول لك خلاص ليه بقى القلب مطبوع القلب من كتر المعاصي بقى عليه الغلاف الأسود ده إيه المطلوب بقى طب أتعامل معاه إزاي ده اللي مقفول خالص ده طيب ما هو العكس بقى إن أنا الاستغفار يبتدي تمسك أنت كده مشرط وتبتدي تشيل هو ده الاستغفار يغسل فايدة الاستغفار ان هو بالظبط كده يبتدي ينقي القلب يطهر القلب من الغلاف الاسود اللي عليه ده فادمانه يبقى ليه تأثير قوي عليه كتير جدا انا عملت التجربة دي مع شباب في رمضان قلت لهم مثلا ايه كل يوم نعمل عمل بجانب الاعمال الاساسيه كل يوم النهارده مثلا هيبقى يوم الاستغفار فعايزين نشد قوي كل بقى اللي يقدر يعمله يعمله ها جبت ألف التاني ألفين ها جاب خمسة جاب عشرة زي اللي, اللي ربنا يفتح عليك تقعد طول الوقت كده ت- تستغفر وتشوف ويوم تاني ده يوم الصدقة يوم تالت ده هنروح نزور فيه قبر يوم رابع هنروح ن- نزور آه، مستشفى وعيادة مرضى فسألت وعملت استقصاء بعد كده يا جماعة أنهي عمل من الأعمال ساب معاك تأثير جامد طبعا كل واحد اختلفت بس كان الكثرة الاستغفار يقول لك يوم الاستغفار ده هو اليوم اللي فوقني يعني لما قعدت استغفر طول النهار بالليل كانت الصلاة مختلفة هو كده انه لما قعد يستغفر القلب اتطهر شوية فاتفتحت فيه بؤرة نور فلما دخل القرآن ظبط الموضوع خالص بدأ يحس هو ده اللي بيحصل بالظبط انما اسمه قلب فبيقلب فتلاقي في يوم انت واقف ومركز ليه جايه في الحته المنوره الحته الطاهره اللي جواك فواقف بقى ايه وحاسس قوي و... ويعني شغاله بقى وبتبكي ومتاثر ومش عايز تقوم من اللحظه دي خالص نفس ال... الامام نفس الصلاه نفس الوضع تاني يوم وعملت نفس الاوراد وعملت كل حاجه تقف ولا ولا حاسس باي حاجه قلب على الحته المضلمه كانت عايزه لها شغل تاني دي عشان كده مش جايب فهمتوا الموضوع يبقى ماشي ازاي طيب عايزين بقى نبتدي نركز في موضوع الاستغفار ده طبعا فضائل الاستغفار دي بقى كثيرة جدا جدا أول حاجة أن الاستغفار من أعظم الأسباب اللي تستنزل رحمة ربنا وإحنا قلنا يا جماعة مش هتشتغل في حياتك إلا بالبنزين ده الرحمة نزلت فايق وشغال الرحمة اترفعت والله لما تعمل ايه مش بحولك ولا بقوتك ولا عشان انت انسان صالح ولا علشان انت انسان مش تمام ما تفرقش القصة بقى الرحمة تنزل تشتغل فربنا قال ايه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون يبقى الاستغفار من اعظم الاسباب اللي تستنزل بها الرحمة قول لي ايه الموضوع ما انا بقول اهو الرحمة هتنزل الرحمة دي لما تنزل تعمل ايه تفتح حتة في قلبك تلاقي نفسك شغال هتقوم هتستغفر شوية كده تلاقي نفسك شلت حاجة طلع حاجة في الشهقة دي طلعت شوية آثار للذنوب دي تقف تلاقي بقى الصلاة اختلفت شوية أو النهاردة بقيت عايز تقرأ شوية أو أو أو أو أو أو تختلف من شخص لآخر فمن أعظم الأسباب لاستنزال رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي إيه؟ كثرة الاستغفار الأمر الثاني الاستغفار أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى ما هو أنت بتبقى عملت ذنوب الذنوب دي ليها عقوبات وعقوبات شديدة شديدة شديدة يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر في قوم الزنا والربا فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله خلاص العذاب هينزل امتى بقى وإيه هو نوعية العذاب دي عند ربنا بقى بس طالما عمل العمل ده وقع في ربا وقع في زنا وقع في أي حاجة من المنكرات الكبيرة دي يبقى كده هينزل عليه عذاب طب أنا دلوقتي عملت عملت مشكلة كبيرة فوقع في حاجة كده هو مش واخد باله وعملها كده العذاب هينزل أو وقع والعياذ بالله في فاحشة من الفواحش دي وقع في زنا ولا وقع في حاجة من المنكرات دي شرب مرة خمر النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يترفع الإيمان بشرب الخمر فملاوي سودة اتعملت بعدين كده هينزل العذاب لو لحق نفسه واستغفر يترفع قال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الشيطان قال وعزتي يا رب لا أبرح أغوي عبادك أنا مش هبطل الشغلانة دي هغوي كل واحد من بني الإنسان من بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فما تفكرش أن الشيطان في لحظة من اللحظات هيسيبك تمشي في حالك يعني فقال الله وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني عشان كده لو انت أدمنت الاستغفار بيبقى فيها إغاظة للشيطان لأنه هو كل اللي قاعد بيبنيه ده يتهد في لحظة واحدة أول ما أنت تشرع في الاستغفار في الحديث برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد آمن من عذاب الله بعيد عن عذاب الله ما استغفر الله عز وجل يبقى أنت كده بعدت عن المشكلة الكبيرة دي عذاب الله ده ممكن ليه صور بقى مختلفة واحد هيبتلى في رزق واحد هيبتلى بمرض نفسي يقول لك نفسي مخنوقة طول الوقت وعندي اكتئاب وقرفان وزهقان ومش مش عايشها بقى خالص يعني فأنا عشان كده هو أنت حاسبني يعني أنا بشرب مزاج ولا أنا بخرج كده ده واخذ الضمير اللي جوايا فأنا قرفان عذاب بيعيشوا عذاب مرض نفسي قد كده ممكن يبقى يعمل فيه قد إيه ناهيك بقى عن أنواع العذاب الأخرى اللي ممكن تحل عليه يبتلى الذنوب المعجلة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن في ذنوب كده بيبقى العذاب عليها على طول عقوق الوالدين البغي إنك تظلم حد البغي الظلم الظلم إن أنت تظلم حد تقع في ظلم حد مثلا واحد يظلم إنسان يقطع عيشه مثلا أو ينصب عليه ولا يحتال عليه بشكل من الأشكال واحد بيظلم زوجته ويعيشها في الضنك كله معاه وهكذا بقى في أنواع الظلم العباد فده معجل هيأتيه العذاب بأنهي صورة الله أعلم برضه دي حاجات معجلات من الحاجات كذلك طبعا الزنا كذلك والعقاب هنا بقى ايه خطورته انه يعذب في اهله اللي خان لابد ان يخان من يعمل سوءا يجزى به الا كل الكلام ده كله الا انه يستدرك امره بسرعة ويتوب من قريب فاذا تاب من قريب يبقى خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا عمرو ابن العاص وقال له يا عمرو ابسط يدك أبايعك مد ايدك يا عمرو عشان عشان تدخل في الإسلام فدخل حط ايديه راح صاحبها قال ما لك يا عمرو قال وفجراتي والبلاوي السوداء اللي انا عملتها هتروح فين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله يعني يهدم وفي لفظ كده يهدم ما كان قبله كل اللي اتعمل قبل الإسلام انتهى وأن التوبة تجب ما كان قبلها وأن الحج يهدم أو يجب ما كان قبله دي تمحي تشيل يبقى التوبة التوبة النصوح تشيل كل اللي قبلها وكمان برواسبها وبعقوباتها انتهت عشان كده يبقى موضوع الاستغفار موضوع مهم جدا إذا من فوائد وثمرات الاستغفار إنه وقاية وأمان من عذاب الله سبحانه وتعالى قلت لكم أن الاستغفار أول طريق التوبة ربنا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وأينا لا يظلم نفسه وفي حد مننا ما بيظلمش نفسه بيقول أهو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أو أن يستغفر لهم الرسول في الحالة دي لوجدوا الله توابا رحيما يتوب عليك ويفيض عليك بالرحمة يبقى الخطوة الأولانية تحتاج إيه؟ كثرة استغفار لأنه هيكون سبب لذلك التوبة والاستغفار سبب للسعادة الحقيقية انت نفسك تتمتع ما انت وقعت في الذنب ده ليه يعني هو انت لما قضيت زي ما اي ذنب من الذنوب واحد مصاحب واحدة وعايش معاها وخارج رايح ويروح معاها هنا ويعمل هنا ويسوي عايز يستمتع عايز يدخل على نفسه السعادة عايز يعيش عيشة كويسة مش عايز بقى الخنقة دي ودي شهوة في أي إنسان صح؟ وقع في الذنب عشان كده هو لما بدأ يشرب هو كان عايز إيه؟ عايز النشوة عايز يحس انه موضوع مختلف لما بدا يمكن بدايه السجاير كانت معاه انه يحس ان هو مختلف عن الباقيين وان هو كده راجل يعني وليها حاجه تانية خالص وهكذا بقى سائر الذنوب والمعاصي اللي بيقع فيها الناس غالبها بتبقى لطلب السعاده ربنا بقى لما ذكر السعاده الحقيقيه المتاع سمى ان في متاع كده متاع مش حسن خالص متاع سيء جدا وفي متاع حسن المتاع الحسن ده يجي بايه قال الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا عايز تستمتع؟ تستمتع المتعة الحقيقية اللي ما بعدهاش متعة السكة فين؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فالمتاع الحقيقي من هنا إنك تعيش السعادة الحقيقية من هنا أنت ليه مش مصدق كلام ربنا؟ أنت ليه حاسس إنها مش كده؟ هو انت لما تبقى في طاعته هو انت لما تبقى بتقرب له هو مش هيمتعك هو مش هيريح بالك هو مش هينزل على قلبك السكينة والطمأنينة وتحس ان انت في جنة بس جنة في قلبك هي مش مهم انها تبقى في ايدك ما هي ناس كتير قوي الجنة في ايديهم جنة الدنيا يعني متاع الدنيا كلهم في ايديهم لكن للأسف الشديد مش حاسه فقده انا اخش بيوت ناس كتير من كل الطبقات وتجد الشخص فلان ده اللي هو يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله ميسور جدا وأموره وعايش في مكان ممتاز تلاقيه بيشتكي ويقول لك مش مبسوط أنا لما تسمع الكلام ده من بعيد تقول دي مواعظ مشايخ يا عم مبسوط مش مبسوط ايه اديني اللي عنده ده وانا وافهمك الانبساط يبقى معمول ازاي بس هو مش عارف بس هو تلاقيه مش عارف يعيشهم صح اديني دي واتفرج انا انا هعيشه الانبساط هي كده وهو يكون عمل كل اللي انت في دماغك كل اللي انت في دماغك وبعد كده والله مش سعيد احد الناس اتصل بيا وانا بقولها كتير لان انا اول مره بقى اسمعها بصوت وصوره يعني يعني اسمعها بوداني كده من شخصيه حقيقيه مش كلام دروس وشرايط مشايخ وتقراها في كتاب لا لا لا لا قال انا عملت كل حاجه كل ما تتخيله اصلا ميسور الحال راكب عربيه اخر موديل وعنده كذا ومش مليونير مالتي مليونير انا ما بقعدش صيف الا في منتجع الملوك في سويسرا عندي مش عارف ايه اقل حاجه عندي مش عارف جزمه ب 12000 وبتاعه ايه مش عارف بكام الف وايه إيه حاجات كده يعني والله والله قالها كده والله ما عمري ما دقت طعم السعاده اقول لك بتنطط واروح واتفسح واعمل واسوي ومش عارف ايه بس انا ما بنامش الا بحبتين مخدر يا اما اخد حقنه كده معينه علشان الرزع اللي بيبقى في دماغي انا ما بنامش كل يوم الا الساعه 6 الصبح عشان مش قادر ما اقدرش انا دخلت السك وقلت طب اتدين والتزم بس طبعا دخل رجل هنا ورجل هنا فلا انا عايش ده ومستمتع دخلت مش مبسوط ما فرحتش بالدين وفي نفس الوقت انا مش فرحان بعيشتي مش عارف اعمل ايه خسر الدنيا والاخره هي دي بقى الخطوره انه اللي بيخش ويبقى مزمزق ده بتبقى دي حياته شوفوا ده كله ومش سعيد ازاي يبقى عمرها ما كانت كده عمرها ما كانت السعادة زي ما احنا متخيلينها بس هو زي ما انا اقول ده مكياج الشيطان اللي بيخلي الامور كذلك واحد من الاخوه بيقول لي الشباب بيقولوا له ايه يلا بقى هنطلع نقضيها شويه في الساحل وبتاع فالولد يعني ملتزم فبيقولوا له هتروحوا وبتاع واحنا هنجيب بقى مش عارف ايه وبنات والموضوع هيبقى تمام يعني قال لهم اقول لكم حاجه والله انا على استعداد اجي معاكم وزني بس بشرط ارجع مبسوط لو اديتوني دي انا على استعداد طبعا هو عايز يوصل للمعنى انه مش هيبقى مبسوط انه مش ممكن يكون هيبقى في غضب ربنا هو ممكن يعيش الخداع يعني يرجع تقول له ايه اخباري يقول حته بتاع يا فاتتك ضاعت منك ده احنا قضيناها ده الواد فلان عمل وسوى وده عمل مش عارفه ايه وسوى ايه ويعيش عيش ويكبر الموضوع بس هو بيحاول انه ما يبقاش هو شايل التهمه لوحده عشان ما في الاخر خالص ما تبقاش لا لا لا اه ما غيري كان بيعمل كده وانت كمان ده انت اللي ضايع ده انت اللي مش عارف حاجه لانه لو قعد بس بينه وبين نفسه ده لحظه تفكير طب وده بقى ان شاء الله يوم القيامه هيبقى فين سعادتك دي وفرحك ده بذنوب ومعاصي تغضب ربنا وانت فرحان هتبقى فين لا لا ما تجيبش سيره ربنا بقى دلوقتي يوه ما تتكلموا في حاجه تانية يا عم احنا كنا مقضيينها يا عم هو الواحد ما يعيش هو انتوا عايزيننا نعيش- عايشونا كده في الضنك ووجع القلب يوه بص بص بص هو عايز ايه لا الكلام ده خالص ما تدخلوش ليه ما تدخلوش مش انت عايش سعيد مش انت مبسوط مش انت مرتاح الكلام ده ما يفرقش معاك ما يفرقش معاك خالص طالما انت بايع يعني هي دي فالسعادة يا شباب السعادة الحقيقية منين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى من الحاجات الجميلة برضو في موضوع الاستغفار انه صفة اساسية من صفات المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم بيها ان هم دايما يبقوا مدمنين لموضوع الاستغفار ده اولا قال شوفوا واحنا ماشيين عشان كده انا قلت لكم ان هي اول خطوة قال ايه وسارعوا الى ايه الى مغفرة الله يعني هنسرع طب ما سارعوا الى الجنة ما يقول وسارعوا الى ربكم صح يعني الواحد اول ما هيبتدي هيك كده يقول له انتهز الفرصه دي واستغفر انتهز الفرصه دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يمحي لك كل حاجه انت مش واخد بالك منها عشان هو ده طريق الجنه طريق الجنه فين وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه يبقى طريق الجنه هيبتدي منين هيبتدي من الاستغفار وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض ولما ذكر وصف المؤمنين قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار مين دول يا رب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار واخدين بالكم قالها مرتين قالها الصفة مرتين العمل الوحيد أهو اللي اتوصف بيه المؤمنين مرتين مين المؤمنين يا رب مين الناس اللي انت بتحبهم يا رب اللي بيقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللي بيستغفرون يعني اللي هم مين يا رب الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين ومين والمستغفرين بالأسحار فوصفهم بالوصف ده مرتين على ان حاجة اساسية عندهم بيستغفروا وكمان في استغفار تاني خاص قوي بينتهزوا الفرصة الجميلة لحظة نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقعدوا ينتهزوا الفرصة دي فيقعدوا يستغفروا عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يصلي يصلي الوتر خلاص بقى يصلى القيام ويصلي الوتر ولسه أذان الفجر ما أدنش يبتدي في اللحظة دي إيه؟ يكثر فيها من الاستغفار آخر عشر دقايق كده قبل أذان الفجر ولا حاجة اللحظة دي لحظة ما فيش أمتع منها ربنا بيقول هل من مستغفر وبرضه تحس ان الاستغفار ده حاجة كبيرة قوي لما جه قال هل هل عشان يقول المفروض بقى انت هتطلب حق- جايزة كبيرة فيقول هل من مستغفر فاغفر له مفيش حد هيستغفر مفيش حد هيفكر في الجايزة الكبيرة قوي دي ان انا اغفر له ان انا امحي له كل حاجة هل من مستغفر فاغفر له هل من داع فاستجيب له هل من تائب فاتوب عليه من حاجات كمان اللي فيها فوائد عظيمة من شأن الاستغفار قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة تستغفر دلالة على عظم وشرف موضوع الاستغفار تستغفر للمؤمنين أحد ال- الناس من علماء القرآن قراءات قارئ من القراء اسمه خلف بيقول وأنا قاعد كده فبقرأ على شيخي اللي كان بيعلمني القرآن فقريت إيه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به حملة العرش حملة العرش بتعمل ايه بيسبحوا تمام بحمد ربهم يقعدوا يقولوا سبحان الله وبحمده ويؤمنون به تمام ويستغفرون للذين آمنوا فبيقول فقال لي يا خلف ما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة تستغفر له انت نايم يا عم ولا انت داري بأي حاجة والملائكة فوق قاعدة بتستغفر لك وانت نايم والملائكة دي ان شاء الله لما ه... هي الملائكة دي عملت معاصي هي الملائكة دي دعوة ما بتوصلش لا دعاء الملائكة مجاب عشان كده حاجة من الحاجات الظريفة ان الملائكة بتقعد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه طول ما هو قاعد في مصلاه ينتظر الصلاة طول ما انت دخلت المسجد الملائكة بقى فرحانة بيك وقعدت تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فبعض السلف واحد جاي قال له يعني انا تعبان قوي ومش عارف اعمل اي حاجة طب صلي مفيش مش عارف اصلي طب آه، استغفر تقيل طب آه، تصدق بصدقة مفيش خالص مش جايب قال له اذهب الى المسجد فاجلس اقعد في الجامع ما تعملش اي حاجة يا عم نام في الجامع الملائكة تقعد تستغفر لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه طالما انت مش عايز تشتغل نجيب لك حد يشتغل لك الملائكة تشتغل لك عشان تمحو عنك اثر الذنوب والمعاصي قال يحيى بن معاذ لأصحابه هذه الآية افهموها شغل دماغك فما في العالم جنة أرجى منها إن ملكا واحدا لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم فكيف بجميع الملائكة فكيف بحملة العرش فهتبقى محتاج انت يبقى واحد من صحابك الحلوين الأساسيين ملك من الملائكة دول يشتغلوا لك شوية تبقى كده ازاي تيجي دي بقى بحاجة من الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في المسجد أوتادا ناس وتد في الجامعة يعني أساسي في الجامعة حاجة زي عمود الجامعة إن في المسجد أوتادا تفتقدهم الملائكة فإذا غابوا سألوا عنهم يعني تيجي أنت تخش المسجد عيان فما بتجيش الملائكة تقعد تسأل عليك صاحبك حبيبك كان بيصلي جنبك وانت مش داري يعني في ملك كده بيحبك في المسجد ده هي دي فده بقى يقعد يستغفر ويسأل عنك فأنت محتاج لك واحد من دول يستغفرون لك كذلك الفوائد الخاصة بالاستغفار قلنا أنه سبب لحصول القوة ووفرة الرزق قال الله جل وعلا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم أنا عايز أقف عند دي ليه؟ عشان أنت بتقولي أنا في أول الطريق ضعيف لسه الذنوب بتشدني والمعاصي اللي أنا كنت بعملها لسه شياطين الإنس والجن ركباني فلسه ضعيف مش قادر أخد القرار نفسي والله أخد القرار والله نفسي أبقى كويس بس مش عارف لسه مكلبشة قوي ضعيف أعمل إيه بقى؟ عشان كده قلت لك برضو إنها لازم تبقى هي دي أول خطوة الاستغفار اهو ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يحصل إيه؟ ينزل الرزق تنزل الرحمة يفتح عليك ربنا سبحانه وتعالى أبواب رزقه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويكون ده كمان سبب من الأسباب أن ربنا سبحانه وتعالى يقفل قدامك أسباب اللي تحول بينك وبين طريقه جل في علا يبقى حاجات كتير قوي قوي وثمرات عظيمة جدا ناخدها من الاستغفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى دي شجرة في الجنة تجري في أغصانها مسيرة مئة عام بص ظلها عملت دي مئة سنة تجري في ظلها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ويقول من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار نفسك لما تمسك انت صحيفة أعمالك كده وتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى فتبص تلاقي الذنوب دي كلها والبلاوي السوداء دي كلها آه كده الموضوع كده ضلمة الذنوب دي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ده كل حاجة مكتوبة كل حاجة كل يعني البصة دي مكتوبة الكلمة دي مكتوبة واليوم اللي ما كان يعلم بيه ربنا ده اللي أنا قضيته بالطول وبالعرض وعملت فيه البلاوي السوداء دي كلها مكتوبة يا نهار أبيض طب ما هو كده جهنم فتبص تلاقي في الصحيفة شوية استغفار كده تقلب الصحيفة تلاقيها ابيضت فتبسط الحمد لله عدينا من أول مشكلة كبيرة بتاعت اليوم ده بس لسه في يوم تاني ربنا يعلم بيه اه طيب تعدي عليه وانت قاعد بس كده تبص كده هتلاقي برضو شوية استغفار كده على الجنب نافعين شالوا ده خالص وهكذا لغاية ما تجد صحيفتك ابيضت وانت كنت ماسك كتابك بيمينك فتقول بقى ها قوم اقرأوا كتابية تعالى يا عم تعالى اتفرج ده الحمد لله انا كنت كويس قوي ها قوم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية على انه هو خلاص بيقول انا كنت خلاص ضايع ضايع بس لما بيضت بقى والعملية بقت تمام خلاص فمن سره أن تسره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار الاستغفار يا شباب أعظم القربات إلى الله لو عايز تبقى قريب من ربنا عايز تبقى قريب برضو أنت بتشتكي من الحتة دي بعيد قلبي بحس وأنا واقف بعيد مش حاسس بالقرب ده لما اجي حتى بسجد تقعدوا تقولوا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اقول بس حاسس انها برضه مش مش هو ده في احساس تاني كنت بحسه في يوم من الايام ما بقتش احسه بعيد عايز اقرب عايز ابقى احس ان الله هو القريب اسمع الايه ربنا يقول فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب ثمره من ثمرات الاستغفار ايه القرب انك عايز تقرب وما تبقاش بعيد عايز تحس بالمعاني دي عايز ما تفقدش اللحظه الجميله دي داوم على الاستغفار داوم على الاستغفار علشان لما ذكر الاستغفار راح قايل إن ربي قريب الاستغفار يوصلك ليه مجيب الاستغفار يجعل دعائك إن شاء الله بمحل القبول عشان كده الجمع ما بين الاسمين دول إن ربي قريب مجيب آية تانية في سورة هود بقى قال إيه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي في اللي فاتت قريب مجيب هنا بقى راح قايل إيه إن ربي رحيم ودود اسم الله الودود ده بقى يجنن ما تذكرش في القرآن إلا في موضوعين ودود دي عارفين يعني إيه يا شباب ودود الود معناه قريب من معنى الحب فودود لها حاجتين يتودد له الناس يعني العباد يحبوه والمعنى التاني بقى الأخطر هو بيتودد إلى عباده الصالحين بأن يطيعوه ويتقربوا إليه فاهمين كلمة يتودد؟ يعني لله المثل الأعلى بس عايز أوصل لك المعنى يعني كده لما أنا أجي أتحايل عليك بس أنا لله طبعا مش كده خالص ربنا مش كده لكن أنا عايز أوصل لك يعني إيه بس يتودد مع إن ده صفة من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى لما واحد يجي كده ويقول لك ممكن تعمل لي كذا لو سمحت أرجوك ممكن فانا بعمل كده اما بقى ان انت تستشعر ان انا ضعيف فانا محتاجك فانت تتبغضض عليا فارجوك انا كنت عايز بس مساعده انا معيش فلوس دلوقتي ومش عارف ايه فممكن بس يعني تعطيني حاجه كده لغايه اخر الشهر عشان اعرف اظبط نفسي بتودد اليك او ان انا عايز منك مصلحه فاجيب لك هديه حلوه واخش عليك وابتدي اقول لك طب خد واعمل وسوي عشان في الاخر خالص المصلحه تتقضى فلازم نعمل حاجه كده فبتودد اليك هو غني سبحانه وتعالى لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولم تبلغوا ضري فتضروني مش محتاجك في حاجه سبحانه وفي نفس الوقت يتودد اليك يقول هل من تائب هل من مستغفر هل من داع مش عايزني خالص ما نفسكش في اي حاجه من خيري خالص ودو اسمه يقطع لما تستشعر كده يقول لك ليس العجب من رب يود إنما العجب من رب يتودد ابن القيم بيقول كده يتودد ليه؟ ما كلنا في ستين ألف سلامة يعني ليه يتودد؟ لو أراد أن يهلك هؤلاء جميعا بكن خلصت يقبل عليك كده وتحس الحنية دي والرحمة دي والكرم ده والفضل ده وانت في الآخر خالص ولا فارق خالص خالص معانا فجابها في موضعين في القرآن ده موضع قال اللي عايز بقى يحب ربنا اللي عايز يتقرب بقى لربنا اللي عايز بقى يبادل الود بود ما يبقاش هو بيتودد وانت تكره فاللي عايز يعمل كده يعمل ايه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود يبقى سبب عظيم لتنزل الرحمة وفي نفس الوقت ان ربنا يحبك ولو حبك دايما اقولها لك خلصت كل مشاكلك في الحياة والله خلصت كل مشاكلك في الحياة قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به انت مش متضايق من قصص دلوقتي وقاعد اقول لك بلاش اغاني وبلاش مش عارف ايه تقول لي مش هقدر كنت سمعه الذي يسمع به فخلاص مش هتسمع الكلام سمعنا وطعنا هتبقى خلاص استجابتك مختلفة اول ما تسمع خلاص سمعنا وقطعنا وبصره الذي يبصر به مش هتشوف هتبقى يبعد عنك كل حاجة ممكن تؤذيك من المعاصي والذنوب اللي انت عينيك بتقع عليها وفي نفس الوقت الرؤية تبقى واضحة قدامك طريق الجنة واضح قدامك وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها مسدد جوارحك كلها بقت في طاعته الشاهد هنا بقى ولئن سألني لأعطينه والله اللم دي بيسموها لم القسم والله لأعطينه ولئن سألني لأعطينه أو الواقع في جواب الشرط والنون هنا على التأكيد لأعطينه هياخدها إيه ده بقى يعني معنى كده انا تعبان قوي من الموضوع الفلاني انا كان نفسي اتجوز انا كان نفسي في شقه كويسه عشان خاطر اللي انا عايش فيها دي صعبه قوي وفيها مشاكل ومش عارف ايه انا كان نفسي في وظيفه طيبه انا كان نفسي انا كان نفسي اي حاجه ولا إيه سالني لاعطينه بس انا خايف يحصل لي مشاكل لو دخلت السكة دي ممكن اتعرض لاي فتن آه ممكن آه الاقي نفسي منبوذ وسط الناس الناس تقعد تقول عليا انت مش عارف بقيت عامل كده ليه وممكن ابقى كذا ممكن ممكن ممكن ولا ان استعاذني يا رب اعوذ بك من الفتن لا اعيذن محدش يقدر يقرب لك انت في عصمته من اعظم الثمار للاستغفار انه يبقى سبب لمحبة ربنا ليك احنا قلنا في موضعين عشان نبقى برضو مناسبة للمعنى ده قلنا الموضع الأولاني قال إن ربي رحيم ودود دي في سورة هود الموضع الثاني بقى اللي يجنن في سورة البروج ليه بقى ربنا بص الآيات بتقول إيه إن بطش ربك لشديد يا نهار أبيض إنه هو يبدئ ويعيد هو اللي بدأ الخلق وهو الذي يعيده هو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي يبعثك الآيات كده شديدة قوي صح بعدين يروح قايل ايه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد لو شال وهو الغفور الودود لو دول مش في القرآن كده ويمشي السياق يبقى الآيات ما فيش أرعب من كده بقى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ما يبقاش بقى فيها وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود كل الكلام ماشي إشمعنى وهو الغفور الودود في النص هنا ابن القيم بقى يقول الكلام الذهبي ده أنا بحب أقوله كتير عشان خاطر في معنى يعني لما يتحط قدامك كده وتستشعر قد إيه فضل ربنا علينا بيقول أولا غفور وودود بعد يبدئ ويعيد ليه قال لك عشان هو اللي بيبتدي بالمغفرة بيفتح لك الباب فتستغفره فيغفر لك عملت ذنب تاني تستغفره يغفر لك فهو الذي يبدأ بالمغفرة وهو الذي يعيدها اللي هي يبقى عبدي أذنب ذنبا علم أن له رب يغفر الذنب قد غفرت لعبدي لو أتاني بقراب الأرض ذنوب معاصي وخطايا ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي إلى أن يقول فليفعل عبدي ما شاء هو كده يعني يبدأ الله سبحانه وتعالى لهم يبقى هو ربنا بيبدأ بليه بالمغفرة يبدأ الله عز وجل لهم بالتوبة فيتوب عليهم فيغفر لهم جميل يبقى من ثمرات الاستغفار ومن الحاجات العظيمة جدا اللي انت تجنيها من الاستغفار ان ربنا ايه ان ربنا يحبك عايزين بقى نقول في الاخر برنامج عملي ازاي بقى هنفذ الكلام ده عرفنا قد ايه الاستغفار الخطوة الأولانية هيطهر قلبي يشيل الصدى ده يشيل الران ده هيستجلب نعم ربنا دي كلها عليا هيستنزل الرحمة هيستجلب محبة ربنا سبحانه وتعالى هيستجلب ان انا اقرب منه اكتر كمان الاستغفار ده يكون سبب من الاسباب ان الرزق يزيد عليا ويبقى قوة فيبقى قويني على نفسي كل ده يحصل بالاستغفار اعمل ايه بقى البرنامج العملي اشوف بقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الاستغفار كان صلى الله عليه وسلم أقل حاجة كان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم والليلة مئة مرة وكان يقول قلبي بحس كده أنه في حاجة إنه لا يغن على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة أقل حاجة إنك تستغفر بس استغفار صح مش الاستغفار اللي هو أنت ماسك حاجة وقعد بت بتعد مية وخلاص لا أنا عايز تستغفر استغفر الله حتى بس تاخد ثانية وانت بتقولها يا إما تقول كتير قوي بقى تقول كتير تقول بقى ألف ألفين زي ما يطلعوا بس أسرع شوية إنما قولها كده استغفر الله استغفر الله استغفر الله يجي الخاطر في دماغك كده بأي حاجة استغفر الله تفتكر الذنب الفلاني استغفر الله الدنيا متقفلة في وشك استغفر الله كده تحيي قلبك بالاستغفار تحس ان قلبك قافل انا كنت بقول من من الحاجات الجميلة لما تيجي بتسجد أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد مش كده لسه قايلين فتيجي مش لاقي قلبك يا رب مش طالعه خالص يا رب مش جاية خالص فتقول الله أكبر وتبقى ايه الجلسة ما بين السجدتين هنا النبي بيقول ايه بقى رب اغفر لي رب اغفر لي بيستغفر بيستغفر ليه عشان لما قرب لما قرب استشعر التقصير النبي استشعر التقصير النبي ما بيقصرش النبي ما عندوش حاجة اسمها مفضول النبي ما عندوش حاجة اسمها ذنوب بس بيستشعر تقصير تاني هو مالكش دعوة بيه ده شغل عالي خالص هو بيستشعره النبي صلى الله عليه وسلم بيستشعر ان هو كان المفروض يبقى اقرب من كده لربنا على انه ما بيعملش حاجة غلط خالص وما بيعملش اي حاجة خلاف الاولى احنا بقى لما نخش في الموضوع ده رب اغفر لي رب اغفر لي قولها بقلب قوي ما هو مش جاي اي حاجة فخدتوا بالكم بيحط في الموضع ده فانا برضو عايزك تحسها لما تلاقي قلبك قافل خالص كده ومش جاي معاك رب اغفر لي رب اغفر لي استغفر الله استغفر الله وانصحك بقى بحاجتين عملي يبقى اول حاجة من حيث العدد ما يقلش في اليوم والليلة عن 100 انصحك في الاول زود شوية زود وصل الاستغفار مش هياخد في ايديك حاجة لو انت قلتها بسرعة شوية لو عملتها انا جبت شباب والله ده حصل وشباب زيكم مش شباب يعني ملتزمين ومتدينين قوي وبقالهم يعني سنين طوال لسه في البدايات خالص قلت لهم طب انا هقول لكم على حاجة شكلها صعب جدا بس تعالوا نجربها بس ونشوف هتاخد معانا قد ايه قلت لهم والله وارد ان سيدنا ابو هريرة كان بيستغفر في اليوم 12000 يا نهار ابيض يا شيخ انت هتخلص علينا 12000 ليه يعني طب استنوا بس انا عايز اكسر الحاجز النفسي تعالوا نشوف هتاخد قد ايه والله حصل كده خدوها في ساعتين وساعتين يعني مثلا اللي خد له كده في الساعة كان فيه بيقول لي في الساعة 6000 استغفار في ساعتين والله انا بحلم ماسكين عداد اللي هو الاوتوماتيك ده يعني جابوهم وصلوا 12000 1000 ويروح عدد 1000 ويروح عدد 1000 ويروح عدد 12000 استغفار في ساعتين المهم بعد كده بدا يقول لك ايه ده انا مش ب- بطالبك ب 12000 بس انا عايز اقول لك اذا كان ممكن تعمل ده في كده ده ربع ساعه ربع ساعه تجيب 1000 مثلا لو هما بالشكل ده بياخدوها في 10 دقايق بس قول قولها في ربع ساعه بس استغفار هتلاقي نفسك عملت رقم كبير جدا وانت يعني لما تبقى استغفرت لك في اليوم كده 1000 مره ولا حاجه يعني تبقى العمليه قربت شويه مش كده يبقى ده من حيث العدد من حيث بقى الصيغ اللي انت تحافظ عليها اول حاجه في صيغه كده انا بن- بنوصي بيها كتير عشان النبي علمها لنا من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له ذنبه ولو فر من الزحف غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف فر من الزحف يعني ايه الناس دخلت البلد ومفروض بقى انت تقوم وتورينا عضلاتك وتشتغل وتجاهد في سبيل الله انت رحت تاخد اول طياره على سويسرا كل سنه وانت طيب فر من الزحف انا مالي يا عم لما الدنيا تبقى نشوف هتوصل في ايه الفرار فده احد الموبقات السبع احد اكبر الكبائر الموبقات السبع دول اللي هم اكبر الكبائر عند ربنا منهم الايه انه اللي يهرب من المعركه يعني اللي يهرب من الجهاد طيب هي الكبائر بتكفر اه الحديث بيقول اللي يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه تتغفر له الذنوب التقيله قوي اقوله تاني استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه حفظته الصيغه الثانيه علمناها لك المرة اللي فاتت اللي هي صي- صيغة ايه؟ سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أعترف وأقر يا رب بنعمتك علي يا رب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت النبي قال اللي يقولها حين يصبح أو حين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر بس تتقال بقلب تتقال من جواك تتغفر لك الذنوب الثقيله والكبيره انت عارف زبد البحر ده يطلع قد ايه مثلا يعني قول ما يتعديش يعني مليار رغاوي رغاوي البحر لو كنت هتقولها بقى الصيغه رب اغفر لي او تقول استغفر الله او غيرها فبها ونعمت ما فيش مشكله خالص بس كنا عايزين نتواصى بالحاجات اللي وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ننوع في صيغ الاستغفار خدنا اول خطوه في الطريق الخطوه الاولى عايزين ندمن الاستغفار عشان نطهر قلوبنا شوية علشان نبتدي بقى ناخد الخطوة التانية في الطريق شيئا فشيئا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم